اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك ان قلت نسيتك همسه اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي بري وانا راسي عليك انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يا علي لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أنا أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسى أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك همسى أكذب عليك أمال أنا إيه قول لي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قول لي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قول لي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك أمال أنا إيه قول لي أنت أنا إيه اختار مر وأنا راسي عليك أنت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وقت قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد توعدني وأنا أطير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد عارف كان أجمل شيء في حياتي شيء ان انت كل حياتي عارف كان اجمل شيء في حياتي ايه يا حياتي كان اجمل شيء ان انت كل حياتي توعدني واطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني واطير اطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد وفقك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيله لوحده ليك والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نريده لوحده يقيد يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب فيك والدنيا فيك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نريده لوحده يقيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه في حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد توعدني وطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيل كل وحده يقيل والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيل كل وحده يقيل كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار بري وانا نسياني شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بري وانا نسياني شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بري وانا نسياني شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بري وانا نسياني انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول يا حبيبي يا كلام يمكن ملوش معنى مهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول حبيب صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم فوق خد الليالي دموع بتسأل إيه جرى لينا شموع على ما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا اه شموعنا ما عادتش شموع ونيجي نلاقيها تدفينا وده كله وملناش إلا بعضينا في جنة نار بتجمعنا ليالينا وده كله وملناش إلا بعضينا في جنة نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بري وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بري وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار بري وانا راسي عليه شوف كنا فين وصباحنا فين واختار لي ورد وانا نفسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي قولي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عين قول الحبيب يا عين لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في داخلي القلب قبل العيد عيني عيني يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في داخلي القلب قبل الإيد عيني عيني يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في داخلي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه لوتنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب لا مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين وانا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه شبابه قلب صبا عيني يا عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد آه غير اللي كان بدافي القلب قبل الايد عيني يا عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني ليه حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداخلي القلب يا بني الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقللنا مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين نرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه عايش شوف كنا فين وبقينا فين واختار لي حبيبي عشان كنت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عيني قولي الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في دبي القلب قبل العيد عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في دقلبي القلب قبل الإيد عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان في دقلبي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ولا ليلة مننا ساعتين نهلك يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه شبابه قبل مصيبه عيني عيني عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد آه غير اللي كان بتهبي القلب قبل الليل عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني ليه حتى السلام بالدين بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدمي القلب يا قلبي الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ويهللنا مننا ساعتين نحلف يا بنين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونهيبنا مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب قبل الصباح شوفكنا فين وصباحنا فين واختار بر وانا لسه علي شوفكنا فين وبقينا فين واختار يا عيني يا حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا عيني انت حبيبي يا حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول